بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين من سفر أشعياء النبي الإصحاح 38 في تلك الأيام مرض حزقية للموت فجاء إليه إشعياء ابن عموس النبي وقال له هكذا يقول الرب أوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش فوجه حزقية وجهه إلى الحائط وصلى إلى الرب وقال آه يا رب أذكر كيف سرت أمامك بالأمانة وبقلب سليم وفعلت الحسن في عينيك وبكى حزقية بكاء عظيما فصار قول الرب إلى إشعياء قائلا اذهب وكل حزقية هكذا يقول الرب إله داود أبيك قد سمعت صلاتك قد رأيت دموعك ها أنا ذا أضيف إلى أيام خمس عشر سنة ومن يد ملك أشور أنقذك وهذه المدينة وأحامي عن هذه المدينة وهذه لك العلامة من قبل الرب على أن الرب يفعل هذا الأمر الذي تكلم به ها أنا ذا أرجع ظل الدرجات الذي نزل في درجات أحاز بالشمس عشر درجات إلى الوراء فرجعت الشمس عشر درجات في الدرجات التي نزلتها مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس نكمل مع بعضنا أحبائي الجزء التاريخي في سفر أشعية زي ما قلنا القسم الرابع من أول الإصحاح 36 لغاية الإصحاح 39 جزء تاريخي الإصحاح 36 شفنا فيه حصار أورشليم والإصحاح 37 شفنا الخلاص من أشور الإصحاح بتاع النهاردة 38 الخلاص من الموت يقول في تلك الأيام مرض حزقية للموت فجاء إليه إشعياء ابن أموس وقال له هكذا يقول الرب أوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش زي ما قال الكتاب يا أحبائي كثيرة هي أحزان الإيه الصديقين لسه حزقية دوبك لسه خلصان من ملك أشور لسه يا دوبك عابر النفق المظلم الضيقة الشديدة اللي كان فيها ديت ولسه ح يرتاح ويشوف النور لسه هيفرح بالخلاص اللي عمله ربنا إلا إن بس لا دخل في إيه في ضيقة جديدة بس لها أشعية جاي له وقال له ربنا بيقول لك وصي بيتك لأنك خلاص إيه خلاص هتموت حزقية في الوقت دوت كان عنده 39 سنة فبقول يا أحبائي هو ده حال ولاد ربنا في العالم في العالم سيكون لكم إيه سيكون لكم ضيق تقولي لي طب ليه الضيقات أقول لك زي ما الضيقة الأولانية تمجد فيها ربنا فالضيقة الثانية ربنا إيه هيتمجد فيها هذا المرض ليس للموت لكن لإيه لمجد الله ليتمجد ابن الله فيه كل دي يدخلوا فيها أولاد ربنا تقولي لي إيه حكمة ربنا من كده أقول لك ربنا يتمجد في الإيه في الدقيقات هنا أحبائي عايزين نقف موق... نقطتين النقطة الأولانية عايزين نشوف موقف أشعية ونبص لموقف حزقية أولا موقف أشعية كون إن ربنا يبعت أشعية يقول له روح قول لحزقية إنك هتنتصر دي حاجة كويس روح قول لحزقية إن ربنا هيذل أشور وهيحام عن المدينة دي حاجة كويسة لكن النهاردة ربنا بيبعت عشان بيروح قول حزقية انك هتموت دي حاجة ايه حاجة مش كويسة يعني الانسان يحب يكون ايه مبشر بالفرح مبشر بالخير ما يحبش يكون مبشر بالايه بالتأديب وبالحزن وبالويل وبالموت انما اشعيا احبائي انسان امين لله والانسان اللي امين لربنا زي ما ربنا يبعته ايه يروح وحسب الرسالة اللي ربنا يكلفه بيها ايه ينفذها يعني ربنا يقول لأشعيا روح أشعيا قول تسابيح غنوا للكرمة المشتهاة حلو جميل نحب نسمع ونفرح وننبسط روح قول لهم ابتهاج وفرح يدركانهم جميل حلو نحب نسمع روح قول لهم ان لا يكون هناك أسد جميل ونحب نسمع لكن روح قول لهم الإصحاح 34 ده كويس ان انا نمت كويس ان انا ما كنتش موجودة فمش عايزين نسمع المفروض يا احبائي الانسان ايه اي كلمة ربنا يبعتها الانسان يتأكد ان هو ليه فيها ايه ليه فيها نفع وليه فيها خلاص ممكن اشياء يقول لك يعني وانا هياخدوا عني فكرة وحشة ليه كل ما نقول اشياء يقول لك ويلات ويلات ويلات اشياء انا ماليش دعوة انا الكلام اللي ربنا يقوله لي انا ايه انا اقوله كلام حلو حلو كلام فيه توبيخ فيه ايه فيه توبيخ وظل يا أحبائي هو ده منهج أشعية حتى نهاية حياته بعد ما شاخ أشعية وتقدم في الأيام أيام منسة ابن حزقية منسة ده بدأ يلخبط وبدت عبادات الأوثان تنتشر في إسرائيل فربنا بعت أشعية قال له أشعية روح وبخ منسة قال له حاضر حتى بعد ما شاخ برضه هي هي الرسالة اللي ربنا يوجهه بيها ينفذ حتى ولو كلفت أشعية أنه يتنشر بالمنشار على أيدي المنسة مش مهم بس مهم أنه هو يوصل كلمة إيه كلمة ربنا ده الموقف الأول موقف أشعية موقف الإنسان اللي أمين فيما لله طيب نشوف الموقف الثاني موقف حزقي شوف أحباء حزقي وهو بيواجه الموت بيواجه الموت بمنتهى الإيه الخوف والرعب أول ما أشعية قال له أن ربنا بيقول لك أنك هتموت الراجل بكى وناح وقعد يقول ربنا ليه كده ده انا عشت معاك بالامانه ده انا كنت سالك بالاستقامه يا احبائي ما ننساش ان احنا لسه في العهد القديم ولسه سلطان الموت سلطان قوي والموت مرعب بالنسبه لرجال العهد القديم احنا النهارده في العهد الجديد الموضوع اختلف لان المسيح كسر عننا ايه شوكه الموت لا يكون موت لعبيدك بل هو ايه بل هو انتقال عشان كده بولس الرسول هتف بنصرة وبثقة وبفرح أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا إيه يا هوي بل اللي أكتر من كده معلمنا بولس الرسول قال لي اشتهاء أن أنطلق وأكون إيه وأكون مع المسيح شوف أحبائي فين حزن حزقية لما سمع بموته من شهوة قلب بولس إنه إيه إنه إيه ينتقل ويكون مع المسيح فعلا يا أحبائي هي دي ثمرة خلاص المسيح بالصليب المسيح أنقذنا من من سلطان الظلمة بالمسيح بالصليب المسيح نقلنا إلى شركة مجد ميراث القديسين في النور عشان كده في العهد القديم كان الموت إيه الموت مرعب الموت بالنسبة لأولاد ربنا دلوقتي بالظبط صاروا كده لما يكون في بلدوزر وإيه والبلدوزر هيعدي على الواحد يعمل فيه إيه يهرسه طب لو الواحد واقف وظل البلدوزر عدى عليه يخاف ولا يخاف او احنا كده داود النبي قال ان سرت في وادي ايه ظل الموت احنا ما بنموتش لكن الظل بتاع الموت هو بس اللي بيعدي علينا فعلشان كده بموت المسيح وبصليبه اصبح الموت بالنسبة لأولاد ربنا ايه بالنسبة لأولاد ربنا انتقال لايه للنور انتقال لشركة ميراث القديسين طيب الملجأ بتاع حزقية في كل دقيقة اتعودنا حزقية ايه الملجأ بتاعه لما لما الدنيا تزنق معاه الصلاة ده المنهج بتاعه يقول الكتاب في العدد الثاني فوجه حزقية وجهه إلى الحائط وصلى إلى الرب الراجل ده جبار يا حبايبي يعني أشعياء يقول لك هتموت طب ما هي ده ما ده كل طريق الأرض كلها يعني ما فيش حد مش هيموت طب بتصلي عايز إيه عايز ما تموتش آه حزقية إنسان مختبر قوة الصلاة وعارف اقتدار الصلاة في فعلها أشعية قال له هتموت قال لا نصلي الصلاة توقف الموت شوف أحبائي ثقة حزقية في الصلاة وفي عملها فعلا يا أحبائي الضيقات أفرزت رجال الصلاة الضيق هو مدرسة الصلاة اللي عايز يتعلم الصلاة إيه يدخل في الضيقات كل ما تيجي دقيقة معناها إيه معناها ربنا بيقول له أنا عايزك تتعلم تصلي كل ما تدخل دقيقة معناها ربنا بيقول له عايزك تتعلم تصلي فحزقية اتعلم الحكاية دي كل دي الملجأ بتاعه ايه الصلاة أشعيا قال له هتموت فراح ايه وجه وجهه إلى الحائط وصلى إلى الرب صلى قال ايه قال وقال آه يا رب اذكر كيف سرت أمامك بالأمانة وبقلب سليم وفعلت الحسن في عينيك وبكى حزقية بكاء عظيما في العهد القديم يا أحبائي كانت البركات للأبرار محصورة في الجسد الإنسان البار لما كان ربنا يبارك الأبرار إيه يديهم خيرات يديهم صحة يديهم عمر طويل من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي فكانت هي دي بركات العهد القديم فكون إن حزقية يموت وهو سنه اه 39 سنة دي بالنسبة لحزقية إيه اه تعتبر اه عقاب من ربنا تعتبر لعنة فعلشان كده حزقية واقف قدام ربنا يقول له ربي اذكر ازاي سرت قدامك بالامانه ازاي عشت بقلب سليم ازاي فعلت الحسن قدامك طب فين البركه اللي انت بتديهاني ده كان العهد القديم طب في العهد الجديد يا أحبائي البركات تخص إيه تخص الجسد لا تخص الروح سيد المسيح نفسه مات على الصليب وكان سنه كام سنة 33 سنة فما بقاش الموت إيه البركة محصورة في عمر طويل لا ده مرات كتير ربنا يسمح ان الواحد ينتقل في عمر صغير ويكون هي دي البركة اللي ربنا بيبارك بيها الانسان دوت يقول قبل ما يتعلم الشرور بتاعة العالم وحشات العالم ونجاسات العالم ناخده وهو لسه ايه هو لسه صغير ففي العهد القديم كانت البركات محصورة في الأمور الجسدية في العهد الجديد بقت البركات روحية بص أشعيا واقف حزقية واقف يقول لربنا إيه بيقول له اذكر كيف سرت أمامك أول ما جاله خبر الموت فبدت إيه شريط الحياة بتاع حزقية إيه يمر كده قدام عينيه اذكر كيف سرت أمامك وفعلا يا أحبائي في لحظة الموت الإنسان بيسترجع شريط الحياة كله وبيتذكر حتى أدق التفاصيل اللي يمكن وهو صغير تيجي قدام ذهن الإنسان زي فيلم سينما كده يتذكر في هذه اللحظة الإنسان كل أعمال حياته خيرا كانت أم شر إيه رأيكم لو الشريط دوت يعني جه دلوقتي في ذهن الإنسان الواحد هو قاعد كده إيه يسترجع أيام حياته من أيام الصبا لغاية دلوقتي إيه رأيكم إيه اللي اللي اللي الصورة هتبقى صورة إيه عشان كده أحبائي كان كتير من الناس في وقت موتهم تبص تلاقي ترتسم على ملامحهم ملامح الايه التكشير والخوف والانزعاج والانقباض ليه لأنه بيتذكر بقى كل الشرور وكل الأسام وكل الخطايا وطبعا ايه الشيطان بيبقى عارف النفس اللي هي عايشة في الخطية فبيجي يحضر عشان يستلم الايه يستلم الفريس وأيضا يا أحبائي نفوس الأبرار إيه لما يقرب وقت النياحة تيجي الملائكة ويجي القديسين عشان يستلموا ايه يستلموا هذه الناس عشان كده بنصلي في صلاة الغروب نقول للعذراء ايه عند مفارقة نفسي من جسدي ايه احضري عندي فمن هنا يا احبائي كان القديسين تبص تلاقي هو لحظة النياحة بتاعهم تلاقي وجههم كله ايه كله سلام وكله طمأنينة ليه شايف الملائكة وشايف القديسين جايين يستلموا روحه شايف الأعمال الطيبة اللي ربنا استخدمه فيها فبيستقبل لحظة الموت بإيه بفرح اذكر كيف صرت أمامك يا أحبائي الأمر دوت خطير لأنه بيكشف أنه فعلا زي ما قال سفر الرؤيا أن أعمالهم تأيه تذبح تعالوا نشوف الأعمال بتاعت حزقية بيسترجع الراجل حياته قال له أول حاجة أن أنا سرت أمامك بالإيه بالأمان يعني إنسان كان أمين فيما لله من جهة وصايا ربنا من جهة أحكام ربنا كان بلا لوم نفس صيت ربنا كل واحد فينا هو قاعد راجع نفسه يمكن ربنا يبعت لكم الأشعية الليلة دي يقول لك إيه أوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش يمكن تكون الليلة دي يعني أشعية برضه مش هين عليه يروحكم يعني إيه راجل خايف عليكم مهتم بأبديتكم فدي أول حاجة في حياة حزقية إيه اذكر كيف سرت أمامك بالأمان طب الحاجة الثانية قال له عشت قدامك بإيه تاني نمرة اتنين بقلب سليم يعني إيه قلب سليم قلب ما فيهوش أمراض يعني قلب طاهر قدام ربنا قلب غير منقسم قلب بالكامل محبة لله حتى لما أخطأت بيك يا ربي ده كان عن إيه عن ضعف ما كانش انقسام داخل القلب لما خفت من ملك أشور المرة الأولانية ده مش كان يعني قلبي يعني ميال للعالم دي ضعف الطبيعة لكن قلبي مستقيم أمامك فالحاجة التانية كان قلبه سليم كل واحد إيه يحسس على قلبه حقيقي هل قلبنا مستقيم قدام ربنا ولا القلب فيه إيه في شوية ربنا وشوية إيه وشوية العالم هذه حاجة تانية بيتذكرها حذقيه الأمر الثالث بيقول له فعلت الحسن في عينيك مش عملت الحسن في عينين الناس ما ممكن الواحد يعمل حسن في عينين الناس بس يبقى في عينين ربنا غير مرضي لأن عينين الناس مش شايفة إلا الإيه إلا الظاهر اللي بره لكن قال له لا ده أنا أنت شايف ده حتى في المخدع حتى في مخادع التصاوير بتاعة حزقية قال له يا رب أنت عينيك إيه تخترقان أستار الظلام تركت بالأمانة قلبي سليم فعلت الحسن في عينيك دي إيه دي يا أحبائي دي أعمال حزقية طب أعمال حزقية دي عملت إيه شفعت في حزقية لحظة موته فربنا لما بص الحزقية وبص الأعمال الحلوة بتاعته قال له ماشي حزقية هنزود في عمرك كام 15 سنة هيصلي الراجل دلوقتي وحولنا كان خايف ليه تستعجليش على رزقك الصلاة بتاعته كشف فيها وكان خايف ايه ليه لا لحظة الموت هتفتكري كل حاجة الا يعني لو انت ما عملتيش حاجة حلوة فمش هتفتكري الا الحاجات الوحشة لا افتكر كل حاجة كل حياة الانسان تبقى زي شريط سينما كده قدام عينه حتى الحاجات اللي الانسان بيظن انه نساها في اللحظة ديت ايه هيفتكرها لكن طبعا الحاجات اللي الانسان قدم عنها توبة دي ايه ديت دي بينساها بس الشيطان فيه كتاب حلو اسمه المحاربات الروحية بتاع ثيوفان الناس كتاب ده عبارة عن أربع أجزاء ننصحكم إنكم تقروها بس ما تقراش بالليل تقروها بالنهار هو في الحقيقة ثيوفان الناس قال إن كل جهاد الإنسان عشان يقدر يجتاز لحظة الموت مش عايزين نخوفكم تبقوا تقروها نعم يا ست اقري سوفان الناسك و... وانت تعرفي مدى صعوبتها صعبة جدا طبعا كل خبرات الانسان الروحية هتبقى علشان يجتاز اللحظة دي لانه الشيطان بيبقى متربص بالنفس حتى في هذه اللحظات عايز يسقط الانسان دوت في اليأس يذكر الانسان بخطايا ما كانش الانسان يا احبائي واثق في رحمة ربنا و... ورجاء شديد عشان كده بولس الرسول قال نحترس كنا في الجسد او خارج الجسد ان نكون ايه مرضيين عنده طب في الجسد يا بولس نحترس ان احنا نكون مرضيين عنده دي امر مفهوم لكن خارج الجسد وروح وهي طالعه نحترس ان احنا نكون مرضيين عنده ما خلاص ما الروح طلعت هتلاقي لسه الحكايه فيها ايه فيها حرب عشان كده لحكمة يا أحبائي الكنيسة قالت للعذراء عند مفارقة نفسي من جسدي احتري عندي ولمؤامرة الأعداء اهزمي والأبواب الجحيم اغلقي طبعا لولا صليب المسيح ما كانش العذراء ولا حد من القديسين قدر يعمل حاجة لكن دي ثمرة الصليب عشان كده كان لحظة استشهاد او لحظة نياحة الاباء القديسين كانوا يحضروا جوقة من الملائكة ويحضروا القديسين ال... في بعض الرؤى بتنسب للقديس الانبا باخوميوس ما نعرفش يعني مدى صحتها بالظبط يعني عن انتقال النفس وازاي القديسين بيحضروا وخصوصا القديسين اللي النفس متعلقة بيهم والآباء المرشدين لهذه النفس إن كانوا سبقوها وانتقلوا بيحضروا علشان يستلموا هذه النفس وياخدوها ويطلعوا بيها قدام ربنا وتسجد أمام الله كثمرة لتعبهم في رؤى كده بتنسب للقديس الأنبا باقوميوس أب الشركة إنما بالتأكيد طبعا القديسين إيه دول عاملين حفلة يعني يوم يوم ما نفسي تيجي تنتقل وشفناها في حياة البطاركة أمر مؤكد سواء كانت رؤية القديس باخوميوس مؤكدة أو غير مؤكدة لكن شفناها في كتير من الأباء البطاركة إيه ووقت نياحتهم يحضروا كل البطاركة اللي سبقوهم علشان يستقبلوا أخوهم اللي طلع له طبعا حفلة في السم واحد كمل جهاده وطالع فياخدوه بزف طبعا فرحانين بيه فالمهم انه إيه اعمال الانسان ايه تتبعه الانسان يا احبائي مخلوق على صورة الله أعمال الله أعمال لا نهائية أعمال الله ليها نهاية أعمال لا نهائية أعمال تمتد للأبد أيضا في خلقته للإنسان جعل أعمال الإنسان لا تخضع للزمن أعمال لا نهائية يعني إيه أعمال لا نهائية يعني أنا امبارح عملت حاجة خلاص أدينا عملتها وامبارح عدى والعمل اللي أنا عملته فات قال لي لا الأعمال إيه تتبع الواحد أعمال الخير تتبعه وأعمال الشر أيضا إيه تتبعه أعمال الشر تقف تدين الإنسان في يوم الرب العظيم وأعمال الخير تقف تشفع في الإنسان في ذلك اليوم ولنا في قصة طبيسة ايه اجر طبيسة دي كانت بنت غلبان سفر الاعمال كانت كل اللي تعرف تعمله طبيسة تفصل هدوم فراحت لمت كل الناس الارامل والناس الغلابة اللي في البلد بتاعتها وكانت تعمل لهم ايه اقمصة هدوم يعني وجت طبيسة ماتت فسمعوا ان بطرس موجود في ايه في لد لد دي قريبة من يافا البلد بتاع طبيسة فاستدعوا بطرس فيقول الكتاب المقدس وقفت لديه جميع الأرامل ترينه أقمصة مما كانت تصنع غزالة وهي معهن غزالة ماتت لكن كل الستات الأرامل جايين وجايبين الأعمال اللي كانت بتعملها غزالة بيوروها لمين لبطرس شايف غزالة عملت لي ايه شايف غزالة عملت لي ايه شايف غزالة عملت لي ايه وإذا بهذه الأعمال تشفع في غزالة فبطرس الرسول يقيمها من الايه من الموت ليه قومها بطرس ما راح يقولوا له بص كانت بتعمل لنا ايه بص دي كانت ست طيبة بص دي كانت فبطرس الرسول لما لقى كده ست كده خيرة وست بتساعد الناس الغلابة فربنا راح ايه خلى بطرس يقومها طيب قامت طبيسة وماتت بعد كده اللي عاشت على طول ماتت لكن زي ما شفعت فيها أعمالها أمام بطرس فاستحقت انها تقوم من الموت وايضا في يوم الرب العظيم ذات الاعمال هتشفع في مين في طبيس وتقوم لحياة ايه ابدي كل واحد بقى يبص وراه ايه الاعمال اللي بتتبع الواحد طوبى الاموات الذين يموتون في الرب نعم يقول الروح منذ الان يستريحون من اتعابهم وايه اعمالهم تذبحهم في قصة حكاها المتنيح الأنبا يؤنس أسقف الغربية قال كان في راجل والراجل دوت كان راجل الأنبا يؤنس بنفسه يعني كان عاصر القصة ديت والراجل ده كان راجل خير جدا وكان محسن لعائلات كثيرة مش متذكر العدد يعني القصة جت في ذهني وأنا بتكلم فمش فاكر تفاصيل الأرقام بالظبط تقريبا كان عمر الراجل حوالي 90 سنة على ما أذكر وكان بيعول مش عارف كام عيلة كان الأول بدأ بعدد صغير وزاد وزاد وزاد فبيقول أكثر من أعداد كتيرة من الأسر يعني كان راجل متيسر الحال يعني وكمل سنه 90 سنة وفي 90 سنة تعب أمراض الشيخوخة وراحوا جابوا الدكتور بتاع الصحة فالظاهر الدكتور كان عايز يزوغ فراح كاتب لهم شهادة الوفاة قال لهم الحكاية كلها إيه كلها ساعات وإيه وهيمشي فأولاده بدوا إيه يعملوا بقى الإجراءات جابوا اللي بيعملوا الصوان الشادة دوت وبدوا يستدعوا الناس و... ولموا الدنيا قاعدة بقى ولابسين اسود قاعدين يعيطوا وحاطين ايه ما ده خلاص كان في, في, في غيبوبة شيخوخة الدكتور كتب لهم شهادة الوفاة غيبوبة شيخوخة خلاص بيموت والدكتور قال لهم كده قال لهم خلاص ده يعني جهزوا حالكم يعني وهم قاعدين كده بس لقوا ايه الراجل راح طالع فطبعا ايه حالة من الذهول يعني فبيسألوه بابا ايه اللي حصل اللي بيقول له بابا ده عنده 70 سنة ابنه عنده 70 سنة قال له انا كنت فعلا في لحظات الموت وشفت نفسي ان انا يعني زي واقف قدام مسيح للدينونة وسمعت صوت المسيح بيقول ان بسبب الاعمال الكتيرة الطيبة والاسر اللي انت بتعولها ربنا هيمد في عمرك 15 سنة عشان تكمل رعاية هذه الاسر وفعلا قال الانبا يؤنس ان الراجل دوت على ما اذكر كان عمره 90 سنة عاش 105 سنة 15 سنة باليوم نفس اليوم لما كملوا ال 15 سنة بعد حادثة ديت جه ايه اتنيح الرجل اعمالهم ايه تذبح طيب فصار قول الرب إلى إشعياء قائلا اذهب وكل حزقية هكذا يقول الرب إله داود أبيك قد سمعت صلاتك قد رأيت دموعك ها أنا ذا أضيف إلى أيام خمس عشر سنة شوف يا حبايب اقتدار الصلاة في فعلها شوفوا اقتدار الصلاة قد سمعت صلاتك قد رأيت ايه دموعك آية حلوة قوي شعب إسرائيل لما كان موجود في مصر فربنا قال لموسى قال له يا موسى إيه قد رأيت عيانا مذلة شعب اللي في مصر وسمعت صوت الموسيقى التصويرية هيشتغل قامت قلت بس هتشتغل انت كنت قاعد هنا كويس ويعني هنا مفيش ناموس ده انت رحت جنب الناموس ما تتحركيش تقعدي على الكرسي تقعدي ساكته ما تقعديش لا كده ولا كده فبنقول ربنا قال لموسى ايه قال له قد رأيت عيانا مذلة شعب اللي في مصر وسمعت ايه أنينهم نفس الكلمة قد سمعت صلاتك قد رأيت ايه دموعك يا ريت يا احبائي فعلا بعد كل صلاة الانسان يصليها يسمع الكلمة دي من ربنا يقول له ايه قد سمعت صلاتك قد رأيت ايه دموعك كلمة تفرح الكلمة ديت هي اللي سمعها كرنيليوس ربنا بعت له ملاك وقال له صلاتك وصدقاتك صعدت ايه تذكارا أمام الله قد سمعت صلاتك قد رأيت دموعك عطية ربنا أحبائي الحزقية أنه ثمرة الصلاة إداله إيه 15 سنة طب عطية ربنا لينا مش إدانا 15 سنة لكن إدانا إيه حياة أبدية يعني اللي تمتع بيه حزقية دوت احنا فقنا النعمة ديت احنا مش مش ربنا مد في عمرنا 15 سنة طب ما 15 سنة ومات حزقية لكن نعمة ربنا لينا انه ادانا ايه حياة أبدية يا أحبائي جاب منين الحياة ديت حزقية الصلاة تهد الإنسان حياة ليه لأن في الصلاة الإنسان بيتصل بالله مصدر الحياة معطي الحياة فتدب فيه الحياة يعني كل مرة إحنا نموت بالذنوب نموت بالخطايا نموت بال... بالهموم نموت بالمشاكل لما بنقف نصلي إيه بنتمتع بإيه نتمتع بالحياة فالعطية اللي تمتع بها حزقية دي احنا بنتمتع بيها كل مرة نقف نصلي ونتمتع بكمالها في الايه في الحياة الابدية وهذه لك العلامة من قبل الرب على ان الرب يفعل هذا الامر الذي تكلم به طبعا يعني اللي قاله له ربنا دي حاجة العقل ما يتصورهاش يعني ايه بني ادم ربنا يعني يقول له خلاص انت هتموت وبعد كده ربنا يروح مدد في عمره 15 سنة فامر يعني ما العقل ما يتصورهوش فربنا بيقول له هذه لك العلامة من قبل الرب على ان الرب يفعل هذا الامر الذي تكلم به ايه العلامة قال له ها انا ذا ارجع ظل الدرجات الذي نزل في درجات احاز بالشمس عشر درجات الى الوراء فرجعت الشمس عشر درجات في الدرجات التي نزلتها شيء يا احبائي فائق فائق للفكر وللتصور ان الشمس ترجع للوراء اولا يحتاج العشر درجات ديت على ما يبدو انه كان احاز دوت عمل في القصر احاز دوت ابو حدقية عمل مزولة في المزولة اللي يعرفوا بيها الساعة زمان ما كانش فيه ساعات كانوا يعرفوا الساعة ازاي يعملوا مزولة كده وينزل عليها ظل الشمس ويبقى فيه تدريج وعلى حسب الشمس لما تكون عمودية هيبقى النقطة ايه صفر ما الظل تحت العمود طب لما الشمس بتبتدي تتحرك تبتدي يعمل ظل تغرب تغرب الظل مش كده نعم اللي هي الساعة زي اللي هي فكرة الساعة الشمسية فعلى ما يبدو ان احد عمل حاجة من هذا النوع في القصر بتاعه كان على اتصال بالناس بتوع بابل والناس بتوع بابل ناس يعني على دراية وعلم بالفلك فعلى ما يبدو ان عجبته الحكاية ديت فعمل واحدة زيها في القصر بتاعه فربنا قال له العلامة انه ايه صاروا بقى لما تكون مثلا ايه ال ال الشمس مثلا طلعت ايه في الشروق وهي طالعة من الشرق يبقى الظل بتاع المزولة دي ايه طويل خالص الشمس طول ما تطلع تطلع لغاية ما توصل لكبد السماء يقعد الظل ده ايه يتراجع يتراجع يتراجع يتراجع لغاية ما يبقى صفر بعد كده تتحرك ناحية المغرب الظل يجي من الناحية التانية متخيلين الحكاية صاروا بقى بعد ما ظل الشمس البتاعة دي تعمل ظل تروح الظل ده يروح راجع 10 درجات يعني الشمس بعد ما طلعت ايه رجعت مرة ايه رجعت مرة تاني تقولي لي طب علميا الشمس ما بتتحركش الأرض فعلا هي اللي بتتحرك لكن الكتاب المقدس بيكلم الإنسان أنا واقف على الأرض فأنا شايف كأن الشمس هي اللي بتتحرك إحنا وإحنا على الأرض بنبص يتهيأ لنا الشمس هي اللي بتلف في الحقيقة مش هي اللي بتلف ده إحنا اللي بنلف بس عشان إحنا على الأرض وده فكر الإنسان فبيقول له إن الشمس دي هترجع لورا وفعلا رجعت الشمس عشر إيه عشر درجات فبقول يا أحبائي يعني مين اللي يعمل كده ما يعملش كده إلا خالق الشمس اللي خلقها هو اللي خليها ترجع عمرها ما حصلت ومش هتحصل يعني تصور الساعة تبقى 12 الظهر الشمس في النص السماء تروح راجعة الشمس لإيه شوية تاني ناحية المشرق يعني ترجع الساعة تبقى 9 الصبح ده ده حاجة ما ازاي حصل دوت شيء ايه شيء لا يمكن الفكر يتصوره ده اللي أعجب من كده يا أحبائي إنه أيام يشوع لما كان يشوع بيحارب وانتصر على الأعداء فالأعداء هربوا من قدام يشوع وقالوا إمتى بقى الدنيا تليل علشان الحرب تقف عشان نعرف نلم نفسينا ونعرف نصمت في الحرب ديت فوقف يشوع يصلي إن ربنا يخلي الشمس تقف يوم ما حصلش ومش هيحصل زيه في تاريخ الايه في تاريخ البشرية لما كنا بندرس في سفر التكوين أيام الخلقة كنا في اليوم الرابع ربنا بيقول ان ربنا هيصنع النور الاعظم لحكم النهار والنور الاصغر لليل وقال ان النور الاعظم والنور الاصغر دول ربنا قال عنهم ايه تكون لايات واوقات وايام وسنين الشمس والقمر ربنا قال انا هعملهم ايه سيبوا ايات دلوقتي تكون لاوقات الشمس دي تحدد الوقت 12 واحدة 2 على حسب حركتها ايام دورة الشمس أو دورة الأرض بقى بالتعبير العلمي حوالين الشمس تغير ترتيب اليوم تكون الأيام وتكرار الأيام يعمل سنين فدي معروف إن الشمس والقمر بيحددوا الأيام والأوقات والسنين لكن ربنا بيقول إن الشمس دي هتكون لإيه لآيات يعني إيه تكون لآيات معجزات طب وإيه المعجزات آدي معجزاتها هي إن ربنا يخلي الشمس تقف أيام يشوع معجزه ان ربنا يخلي الشمس ترجع 10 درجات ايام حبقية ايه معجز يقول في العدد التاسع كتاب لحبقية ملك يهوذا اذ مرض وشفي من مرض اول ما اشعيا قال لحبقية ان ربنا مد في عمره 15 سنة فراح مصلي صلاة بيشكر فيها ربنا على ال 15 سنة اللي هو ايه اللي هو اداهم له والصلاة بتاعت حدقية دي يا أحبائي الكنيسة تقراها لنا إمتى ليلة أبو غلمسيس طب ليه إيه هي اشمعنى يعني قالت أصل ليلة أبو غلمسيس دي الليلة المسيح قضاها فين في القبر والمسيح بعد الصليب نزل للجحيم وعتقنا من العبودية المرة ديت وخرجنا من الموت للحياة من الضلمة للنور فالكنيسة بتبقى سهرانة الليلة ديت بتتذكر عمل الرحمة اللي عمله معانا المسيح ازاي نقلنا من الموت للحياة ازاي كان محكوم علينا بالموت والمسيح انعم علينا بحياة ابدية فالكنيسة تقرا لنا صلاة ابو غلمسيس في ليلة ابو غلمسيس تقرا لنا صلاة حزقية لان حزقية تمتع بتمتع جزئي انه ايه انه كان هيموت وربنا مدله كام 15 سنة طب احنا بصليب المسيح كنا هنموت وربنا مدل لنا ايه ابدية فبنعبر عن شكرنا لربنا فالكنيسة لقت ان صلاة حزقية دي ايه احسن تعبير عن ايه شكرنا للمسيح اللي انعم لينا بحياة ايه بحياة ابدية فيقول ايه في الصلاة بتاعته في العدد العاشر قال انا قلت في عز ايامي اذهب الى ابواب الهاوية قد اعدمت بقية سنية الفكر في العهد القديم يا احبائي ان الانسان لما بيموت بيروح لفين بيروح للهويه الهوية يعني ايه يعني في قبضة ابليس في قبضة الشيطان لسه الفردوس ما اتفتحش لانه لسه المسيح ما صلبش فبالخطية اصبح الشيطان له السلطان على الانسان كل ابرار العهد القديم حتى يوحنا المعمدان وحتى صليب المسيح اللي ماتوا دول راحوا فين نزلوا للجحيم كل واحد يموت الشيطان يجي يقبض الروح بتاعته وينزل بيه تحت يقبض الروح بتاعته إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأشعيا وأرميا وحسقيال ودانيال كل الأبرار دول فين في الجحيم طب المسيح بعد الصليب إيه نزل إلى الجحيم من قبل الصليب طب نزل يعمل إيه نزل لأقسام الأرض السفلى زي ما قال الكتاب سبى سبيا سبى سبي كان في سبي في الجحيم السبي اللي في الجحيم ده المسيح إيه سباه يعني إيه سباه يعني فكه من السبي اللي هو فيه سبى المسبيين طب سباهم ايه وطلع بيهم للفردوس عشان كده قال سفر ايوب فدى نفسي من الحبور من العبور للايه للحفرة فترى حياة النور الحفرة دي هي حفرة الايه حفرة الجحيم فعشان كده حزكاه بيقول انا قلت في عز ايامي اذهب الى ابواب الهاوية وانا لسه في عز شبابي عندي 39 سنة قد اعدمت بقية سنية يعني انا مت في عمر صغير قلت لا أرى الرب طبعا لأن الهوية دي إيه مكان ظلمة مكان فيه إبليس فمش هشوف ربنا لا أرى الرب ليه قال أصل الرب في أرض الأحياء اللي يشوف ربنا واللي يتمتعوا ربنا واللي يتعذب ربنا الناس اللي هم لسه إيه عايشين لكن اللي ماتوا لا أنظر إنسانا بعد مع سكان الفانية سكان الفانية أقصد بيها سكان إيه سكان الأرض سكان الأرض سماها إيه سكان الفانية لا أنظر إنسان بعد مع سكان الفانية خلاص مش هشوف الناس تاني نازلين للجحيم وخلصت الإيه خلصت حياة حزقية على كده يقول مسكني قد انقلع وانتقل عني كخيمة الراعي لذيذة أو مشاعر حزقية إن شاعر إنه حياة الجسد دي عاملة زي الإيه زي الخيمة مسكني قد انقلع قلعت المسكن بتاعي وانتقل عني خيمة الراعي الخيمة اللي كنت لابسها ايه قلعتها يقصد بالخيمة حياة الايه حياة الجسد نفس الكلمات اللي قالها معلمنا القديس بطرس قال ان خلع مسكني قريب كما اعلن لي ربنا يسوع المسيح ايضا خلع مسكني نفس الكلمة بتاعته مسكني قد انقلع وانتقل عني كخيمة الراعي نفس الكلمة اللي قالها بولس الرسول قال ان نقد بيت ايه مسكننا الأرضي فلنا في السماوات إيه بناء طيب ليه الإنسان حلو أن يشعر أن حياته على الأرض حياة كمن يسكن في خيمة مين اللي يسكن في الخيمة اللي عايش في الخيمة ده إنسان غريب وعلشان كده يقول كخيمة الراعي لأن معروف أن الراعي ده إيه ما يقعدش في مكان ثابت من مكان لمكان لمكان لمكان فالإنسان اللي عايش في الخيمة ده مش مستقر بتاعه ده إنسان عايش غريب أبونا إبراهيم عاش طول حياته في خيام رغم أن ربنا مديله وعد أنه هيرث أرض كنعان حتى وهو في كنعان ما فكرش أنه يبني لنفسه بيت عاش في إيه؟ عاش في خيمة ليه؟ عشان يظل إحساس أبونا إبراهيم أنه هو إنسان إيه؟ إنسان غريب حلو يا أحبائي أن الإنسان تبقى له هذه المشاعر يعني يحس أنه على الأرض عايش كما في إيه؟ في خيمة وخيمة راعي يعني النهاردة قعدنا هنا بكرة رحنا هنا بعد في الآخر برضو كلها إيه كلها غربة ويوم هنخلع الخيمة ديت ونستوطن عند مين نستوطن عند ربنا إحساس الإنسان إن هو غريب على الأرض يا أحبائي ده يدي الإنسان احتراس يدي الإنسان تدقيق يدي الإنسان إن ما يتعلقش بالأرض واحد عارف إنه مهما أخذ على الأرض ومهما عاش في النهاية برضه هو إيه غريب أنا ومجتاز مثل سائر إيه مثل سائر آبائي مسكني قد انقلع وانتقل عني كخيمة الراعي يكمل يقول لربنا لففتك الحائك حياتي من النول يقطعني النهار والليل تفنيني حزقية بيشبه حياته زي الخيط بتاع النسيج بيقول له لففتك الحائك حياتي عارفين الفتلة اللي بيخيطوا بيها الحائك اللي بيخيط قال له انا حياتي دي عاملة زي ايه زي فتلة الخياطة كده فت الخياطة دي لو الواحد شدها كده ايه تتقطع فادي حياة الانسان يا احبائي ما اسهل انها ايه في لحظة تتقطع في لحظة تنتهي حبايبي ما بنصلي في الاسم اللي صليناها النهاردة بنقول لربنا ان انت ايه ركبت الروح فين في الجسد الى ان تنتقل للمظال الابدية تعبير بديع خالص الجسد ده من التراب ربنا الروح ديت نفخه منه فربنا راح مركب الروح جوه الايه جوه الجسد طب تفضل الروح جوه الجسد امتى لغايه ما ربنا يجي يقطع الايه الخيط دوت اول ما يقطع الخيط تروح الروح ايه طالعه والجسد ينزل للتراب طب امتى هيتقطع الخيط ده وقت ما ربنا يحب ينقل هذا الانسان للمظال الايه للمظال الابديه لففتك الحائك حياتي من النول يقطعني النهار والليل تفنيني يعني عايز يقول ان مهما طالت حياة الانسان عاملة زي الخيط بتاع النول اي حاجة صغيرة تروح ايه تقطع الخيط دوت ادي حياة الانسان في لحظة الحياة بتاعت الانسان ايه تنتهي عشان كده ابونا يعقوب لما وقف قدام فرعون مصر ففرعون بيسأله بيقول له كم هي سني حياتك رد عليه ابونا يعقوب قال له ايه قليلة وردية هي ايام غربتي قليلة وردية هي ايه ايام غربتي ابونا فرعون بيقول له كم هي سنية حياتك قال له لا دي مش حياة ده انا هنا ايه هنا ايام غربة امال الحياة ايه الحياة بعد الموت طب واللي على الارض ديت الارض مش حياة أو اللي على الأرض دي مش هي الحياة الحقيقية لأن أي حاجة حقيقية حاجة إيه ما تزولش ما تنتهيش طب الحياة اللي على الأرض بتنتهي يبقى مش هي دي الحياة الحقيقية طب ما الحياة الحقيقية دي بعد إيه بعد الموت علشان كده الكنيسة اختارت لما نصلي على الميتين عقبالكم كده قولوا أمين اختارت الكنيسة مزمور كويس ان احنا نقول لربنا ايه فدى نفسي من الموت ربنا خلص نفسي من الموت طب ده ميت اهو وبنقول ربنا خلصنا من الموت اه لانه في الحقيقة ايه حياة الانسان على الارض ايه مش هي دي الحياة الحقيقية ده بعد الموت هو ده الايه هي دي الحياة الحقيقية اللي الانسان هيتمتع بيها بقول يا أحبائي أهمية الإحساس دوت إن يدي للإنسان احتراس يدي للإنسان عدم تعلق بالحياة عشان كده يا أحبائي كنت بقول في يوم النروز والناس زعلوا إن كل سنة لما بتعدي على الواحد في الحياة دي بت... بتقلل عمر الواحد بتقرب مقابلة الواحد مع ربنا فما يفرحش ب... ب... بنهاية سنة وبداية سنة جديدة إلا الإنسان اللي مستعد إن يتقابل مع ربنا يعني المفروض في راس السنه لما نقول بعض كل سنه وانتم طيبين ولا في اعياد الميلاد لما نقول بعض كل سنه وانتم طيبين مش اي ناس يقولوا لبعض كل سنه وانتم طيبين دي حاجه ما تفرحش انما تفرح مين تفرح الانسان اللي مستعد ان يتقابل مع ربنا يعني ربنا محدد الانسان عمر في نهايه العمر ده انا هتقابل مع ربنا طب عدت سنه يعني المشوار قرب ايه يخلص طب عدت سنه تاني يبقى كل سنه بتعدي مقابله ربنا ايه قربت يبقى مين اللي يفرح بان السنه عدت اللي مستعد ان يقابل مين ربنا يبقى نقول كل سنه وانتم طيبين لمين للناس اللي تايبه للناس اللي مستعد لكن اللي مش مستعد كل ما تعدي سنه لازم انت تخاف على نفسك زي ايه زي ايام الامتحانات تقعد الواحد يحسبها باليوم فاضل 14 يوم فاضل 13 يوم فاضل كل يوم يعدي يقولوا كل سنه وانت طيب انا مش عايز اليوم يخلص ليه عشان لسه مش مستعد فعشان كده بقول يا احبائي يعني حلو ان الانسان باستمرار يبقى واضح في ذهنه ان هو ايامه ايام غربه ان حياته زي الخيط في لحظه تتقطع عشان كده بيقول له صرخت إلى الصباح كالأسد هكذا يهشم جميع عظامي النهار والليل تفنيني الإنسان يا أحبائي واقع تحت الزمن والزمن بيدور وبيدوس على الإنسان كل ما الأيام تعدي ينتقل الإنسان من الصبا للشباب للشيخوخة فالزمن بيعمل إيه بيسحق الإنسان فبص التعبير اللطيف اللي بيقوله حزقية بيقول له ايه صرخت الى الصباح كالاسد وانا في الصباح وانا في بداية حياتي كنت ايه شاب كنت زي الاسد في القوة بتاعتي طب لما الايام لفت لما الزمن دار هكذا يهشم جميع عظام كل ما العجلة تلف كل ما الانسان ايه يضعف فبقى الانسان واقع تحت الايه تحت الزمن علشان كده سفر الجامعة لما قال باطل الاباطيل الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس اللي تحت الشمس دول اللي تحت الزمن لأنه الشمس هي اللي بتتحكم في الايه في, في الليل وفي النهار وبيها بيدور عجلة الزمن فكل اللي تحت الشمس يعني تحت الزمن دول هم اللي عايشين في الباطل دول لكن ولاد ربنا بقوا فوق الشمس يعني بقوا فوق الايه بقوا فوق الزمن يبقى الكلام اللي قاله سليمان في سفر الجامعة ده ما ينطبقش على الناس الأبرار باطل الأباطيل ولا منفعة ده لمين للي تحت الايه للي تحت الشمس فالزمن يا أحبائي بيعمل عمله في الإنسان فبقى الإنسان واقع تحت وطئة الزمن عشان كده بيصرخ حزقية قال إيه كسنونة مزقزقة هكذا أصيح شبه حياته زي إيه زي سنونة منتهى الضعف العصفورة دي حاجة إيه حاجة ضعيفة قال أنا حياتي كده كسنونة مزقزقة هكذا أصيح أهدر كحمامة الحمام لما الأليف بتاعه يموت يطلع كده على السطح ويقعد طول الليل ايه يهدر يعني ايه صوت حزين كده بيطلعه لانه حاسس بالوحدة بيقول لا دي حياتي عامل زي عصفورة ضعيفة عامل زي حمامة شعر بالوحدة قد ضعفت حياتي ناظرة الى العلاء يا رب قد تضايقت كن لي ضامنا لخص حياته ان هي ايه كلها ضيق وكلها ألم فبيقول لربنا كن ايه خليك انت الضامن بتاعي هوذا للسلامة قد تحولت لي المرارة ربنا حول المرارة ديت لسلام زي ما بنصلي في القداس حولت لي العقوبة خلاص طب حولها ازاي بص بقى التحول الجزء الاولاني صور حياة الانسان في خيمة غريب صور حياة الانسان ضعيفة زي خيط الحياكة صور وطئة الزمن على الانسان وازاي يهشم جميع عظامه صور الإنسان كعصفور ضعيف صور وحدة الإنسان كحمام يهدر هذه الحياة اللي احنا بنعيشها لكن بيقول ايه هو ذا للسلامة قد تحولت لي المرارة ربنا حول لي العقوبة ديت كل ده بسبب الخطية احنا حياتنا ما كانتش كده ابونا ادم ما كانش يحيا هذه الحياة قال له انت يا ربي حولت المرارة دي لسلام طب ازاي بصوا بقى الآية اللي بعديها بديعة خالص يقول له وأنت تعلقت بنفسي من وهدة الهلاك فإنك طرحت وراء ظهرك كل خطاياي لذيذة الآية ديت قلت لكم الإنسان لما بيموت بيروح فين في العهد القديم بيروح الهوية فبيقول لربنا وأنت تعلقت بنفسي لقيت نفسي نازلة الهوية رحت أنت ماسك فيها اتعلقت فيها ورحت نازل بيها لفين للهوية ده امتى دوت امتى المسيح اتعلق بنفسنا ونزل بيها الهوية بالصليب طب وبالصليب المسيح حول لنا العقوبة الخلاص فعشان كده قال له بالصليب فإنك طرحت وراء ظهرك كل ايه كل خطاياي خطاياي هي السبب في كل الحياة المرة اللي أنا كنت بشتكي منها ديت وانت بالصليب لما نزلت للهوية لما نزلت للجحيم خلصتني فطرحت خطاياي ورا ايه ورا ظهرك وكأن يا أحبائي حزقية شاف الرمز إن الحياة الضعيفة ديت ثمرة الصليب مش هناخد 15 سنة بعديها لا ده هناخد بعديها حياة إيه حياة أبدية وهيبتدي ينتقل الأول وصف الحياة قبل الصليب ممثلة في حياة الإنسان في الجسد وصل وصف عمل نعمة ربنا معاه إن هو مد في عمره 15 سنة قال لنا ده اللي المسيح عمله لما نزل للهوية وطرح ورا ظهره جميع خطايانا طب الحياة الجديدة بقى بعد الصليب بص بقى هيوصفها يقول له ايه يقول له لأن الهاوية لا تحمدك الموت لا يسبحك قال يا رب لو كنت سبت الناس ينزلوا للموت ينزلوا للجحيم نصلي في صلاة الغروب نقول في صلاة النوم نقول لربنا ايه ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك هي دي واخدها الكنيسة من حزقية لأن الهاوية لا تحمدك الموت لا يسبحك اللي بينزلوا الجحيم دول خلاص هيسبحوا ربنا امال مين اللي يسبحك يا ربي قال له الحي الحي هو يحمدك كما انا اليوم اللي انت انعمت عليهم بالحياة هم دول اللي ايه هم دول اللي هيسبحوا ربنا زي ما انت اديتني 15 سنة قلنا بقى الرمز طب المعنى الحقيقي ان ادانا ايه حياة بدي قالوا هم دول اللي هي ايه هيسبحوك لكن اللي ماتوا دول ونزلوا للجحيم ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من ايه يعترف لك لكن نحن الأحياء يا رب بقية القطعة الذين نسبحك من الآن وإلى الأبد نفس الصلاة دي واخدها الكنيسة من صلاة ايه من صلاة حزقية طيب الحياة اللي احنا هنعيشها بعد كده قال له الرب لخلاصي فنعزف بأوتارنا كل أيام حياتنا في بيت الرب لذيذة قوي قال له طب الحياة بقى اللي انت اديتها لنا دي ثمرة الخلاص ايه ان احنا هنمسك اوتار ونقعد ايه نعزف بيها فين في بيت الرب بيت الرب فين في السماء الرب لخلاصي فنعزف باوتارنا كل ايام حياتنا في بيت الرب يبقى لو سألت حزقية بقى ايه غاية الحياة اهو كشفها في الاية الاخيرة الرب الخلاص نعزف باوتارنا كل ايام حياتنا في بيت الرب ايه, إيه غاية الحياة حزقية قال ان احنا نقعد نعزف لمين نعزف لربنا ايه غاية الحياة حزقية ان احنا نسبح ربنا نشكر ربنا نحمد ربنا نمسك اوتار ونقعد ايه نسبح هذا الشعب جبلته لايه لمجدي ليخبر بتسبيحي فبقت الحياة ايه في نظر حزقية ان الانسان يعيش يشكر ربنا فقال يا رب اشكرك انك مديت في عمري 15 سنة علشان امسك الاوتار مرة تاني واقعد ايه أقعد أشكرك لأن لو كنت نزلت الجحيم ليس في الجحيم من يشكرك ولا من يذكرك في الجحيم الموت لا يسبحك والهاوية لا تحمدك عشان كده نصلي في المزمور نقول إيه ليس الأموات يسبحونك يا رب ولا كل الهابطين في الهاوية لكن نحن الأحياء الذين نباركك يا رب من الآن وإلى إيه وإلى الأبد وبرضه ده من ضمن المزامير اللي الكنيسة تصليها في صلاة الإيه المنتقلين بنسمعها لكم عشان يمكن ساعتها ما تكونوش مركزين معانا الملاك يبقى واخدكم كده وقعد يفرجكم على السما فتبقوا مش مركزين في الصلاة قوي احنا بنسمعها لكم من دلوقتي وفي الوقت نفسه عشان لو كروتوكوا في صلاة الجنازة تروحوا طالعين لهم من الصندوق فين المضمون ليس الأموات يسبحونك يبقى لو سألنا بقى حزقية ايه الحياة في نظرك يا حزقية قال اعزف باوتار كل ايام حياتي في بيت الرب هذه الحياة في نظر حزقية ان يقعد ايه يقعد يشكر ربنا بس يا احبائي مين اللي يعزف لربنا قال الحي الحي هو ايه يحمدك الحي ايه طب ما احنا كلنا احياء اهو لا انتم الذين كنتم اموات بالذنوب والخطايا لكنه ايه احياكم الحي هو الانسان اللي ايه اللي قدم توبة وربنا غفر له خطيته لكن اللي عايش في الخطية يسمع كلمة ربنا لك اسم انك حي لكنك ايه ميت ده ما بيحمدش ربنا يفرح بربنا يشكر ربنا مين الانسان اللي شاعر بغفران ربنا لذيذ ربنا يا احبائي ادى لحزقية ثقل قلبه فعلا زي ما قال يعطيك الرب حسب ايه قلبك انت زعلان ليه حزقية انك هتموت قال له يا رب هتحرم من مروح الهيكل وانا كنت بحب اروح الهيكل وامسك اوتار واقعد اشكرك قال له خلاص يا حسكي نمد في عمرك 15 سنة عشان تمسك الاوتار وتعزف لربنا في بيت الرب ففعلا يا احبائي فنعزف باوتار كل ايام حياتنا في بيت الرب قال له خد 15 سنة روح بيهم الايه روح بيهم الهيكل ايه واعزف لي علشان كده في بعض الدارسين قالوا العشر درجات اللي هترجعهم الشمس دول ايه الشمس هترجع عشر درجات من درجات الهيكل الخمس عشر على ما يبدو ان يمكن يكون احد عمل فيهم ترميم في بداية خدمته هو احد بعد كده قفل الهيكل بس قد يكون فقال له العلامة انك هتروح الهيكل وهتشوف ال 15 درجة بتوع الهيكل دول ازاي الشمس بترجع 10 درجات في درجات الهيكل فيبقى العلامة دي هتشوفها وانت رايح الايه الهيكل لان انت شهوة قلبك ان انا مد في عمرك عشان تروح فين تروح الهيكل فنعزف بأوتار كل ايام حياتنا في بيت الرب وكان إشعياء قد قال يأخذوا قرص تين ويضمدوه على الدبل فيبرأ على ما يبدو انه كان في زي خراج كده في جسمه فشاء لهم هاتوا قرص تين وحطوه على الخراج دوت وهو ايه وهو يخف وحزقية قال ما هي العلامة أني أصعد إلى بيت الرب ما هي العلامة مش ان انا اعيش هيبانت بقى ليه حزقية زعلان من الموت قال له ما هي العلامة اني ايه اصعد لبيت الرب انا عايزك تديني عمر عشان اروح الهيكل طب ايه العلامة ان انا هروح الهيكل مش ايه العلامة ان انا هعيش لا اعيش مش مهم انا, أنا عايز اروح ايه عايز اروح الهيكل زي ما قال يونان وهو في جب الحوت في جوف الحوت قال ايه لكني اعود انظر ايه هيكل قدسك فحزكية بيقول له ما هي العلامة اني اصعد لبيت الرب ده احبائي الاصحاح 38 الاصحاح 39 صغير خالص ناخده بسرعة علشان يبقى ختمنا الجزء التاريخي دوت في سفر اشعياء الاصحاح 39 يقول في ذلك الزمان ارسل مارودخ بلدان ابن بلدان ملك بابل رسائل وهدية إلى حزقية لأنه سمع أنه مرض ثم صح ففرح بهم حزقية وأراهم بيت ذخائره الفضة والذهب والأطياب والزيت الطيب وكل بيت أسلحته وكل ما وجد في خزائنه لم يكن شيء لم يرهم إياه حزقية في بيته وفي كل ملكه اللذيذ يا أحبائي في الكتاب المقدس زي ما قلت لكم الصبح ان هو ذكر ضعفات الايه ضعفات القديسين حياة القديسين لا تخلو من ضعفات حبقية دوت في بداية حياته جات أشور عشان تحاربه وشوفنا ان اول ما جات لأشور هو ايه هو خاف وراح استسلم لأشور ده ضعف وذكروا الكتاب المقدس فحزقية اتعلم من الضعف دوت فلما جات أشور تهاجمه مرة تانية لأنها تاني مرة بقى ايه واقف علشان يحارب طيب الشيطان جه راح مغير الخطة قال له احنا اول مرة جبنا لك حرب انغلبت فتعلمت لما جبنا حرب تاني انتصرت طب احنا المرة دي بقى مش هنجيلك بالحرب هنجيلك بطريق ايه طريق اخر وحيل الشيطان يا احبائي مختلفة علشان يسقط الانسان ممكن مرة يهاجم الانسان بعنف وممكن مرة تانية يدخله بالايه باللطف اللي ما يجيش بالطريقة الاولانية يجي بالطريقة الايه يجي بالطريقة التانية ازاي داود النبي الشيطان دخله بالعنف وبالقسوة وبالحرب وبالمطاردة وشاول بيجري وراه وعايز يموته لقينا داود ايه صلب وواقف وقوي وانتصر طيب شمشون ده قوي وبيغلب في الحروب قال له طب ندخل لك بالطريقة الايه بالطريقة التانية ايه ان في وقت الراحة بالاغراء بالخديعة بالاسلوب اللين شمشون ده جبار شمشون دوت ومسك ببان غزة وطلع بيها الجبل ورماه من فوق الجبل قال له انت ما بتجيش في القوة نجيبك بالطريقة الايه بالطريقة التانية فالشيطان يا احبائي عنده بضاعة ايه مختلفة واللي ما يجيش بالطريقة الاولانية يجي بالطريقة الايه يجي بالطريقة التانية اول مرة دخل حزقية دخله بالحرب حزقية انتبه وحارب ووقف وانتصر قال له طب المرة الجاية بقى انجي لك بالايه بالخديعة ايه الخديعة ديت حزقية قلنا بالصلاة غلب سنحريب بالصلاة زاد في عمره 15 سنة قال له الشيطان طب نجي لك بطريقة الود لما حزقية مرض وعلى ما يبدو ان الدنيا كلها عرفت ان حزقية خلاص بيموت طبعا اسم حزقية بعد ما قضى على سنحريب كان زي الطبل ليه اشور دي كانت رعب الشرق كله ومحدش قدر يقف قدامها فكل الناس سمعت ان اشور دي لما راحت تحارب اورشليم اورشليم غلبتها مين مين ملك اورشليم حزقية فبقت كل الناس بقى ايه حزقية حزقية حزقية هو الايه هو اللي هزم اشور فلما مرض حزقية كل الناس عرفت ان حزقية ايه عيان فراحوا جايين له شوية ناس منين من عند بابل بعد ما خف وقام من الموت رايحين ايه يهنوه بسلامة الشفاء فجوله شوية رسل من بابل جايين له بقى دول ايه دول مش جايين يحاربوا دول جايين ايه اصحابه الحمد لله على السلامة واحنا فرحنا ان انت خفيت وجايين بطريقة لطيفة فعم حزقية راح دخلهم البيت وفتح ليهم قلبه حكى لهم في كل حاجة بدون تحفظ كشف كل اللي عنده بالظبط زي عم مين عم شمشون لما قعد على رجل دليلة راح فتح لها كل اللي في ايه إيه ده انا مكرس لربنا وانا الشعر بتاعي ولو قصوا شعري اضعف واصير كواحد من الناس راح فاتح شمشون كل الايه كل الاسرار دي نفس الموضوع عملوا ايه عملوا حزقية قولوا الرسل يقول نمرة واحد اراهم بيت زخائري البيت الزخائر دي الايه الاسلحة الروحية بتاعتنا أراهم الفضة والذهب مواهب الروح القدس أراهم الطيب والزيت أسرار الروح والأسرار الخاصة اللي بينه وبين ربنا المفروض إن كل الحاجات ديت كانت تبقى إيه تبقى في قلب حزقية ما يتكلمش عنها المفروض الحاجات دي تبقى قدام الناس إيه متدارية زي ما يوم ما كنا بناخد خيمة الاجتماع قلت لكم الأقداس جوه الخيمة مكشوف ليه لأن جوه الخيمة ربنا اللي بيشوفها وبيشوفها الكاهن بس طب لما الأقداس دي طلعت بره ربنا قال لهم تعملوا فيها إيه تغطوها فالأسرار اللي في القلب دي إيه ديت بيني وبين ربنا بكشفها بس الأرض اعترافي علشان أخد فيها إرشاد أخد فيها تدبير عشان ما ارتقيش فوق ما ينبغي أن ارتقي لكن المفروض لما أطلع قدام الناس ما إيه ما اكشفش اللي في قلبي ما اقعدش احكي على للناس على الأسرار الروحية بتاعتي لكن للأسف حزقية فرجهم فتح ليهم الأسلحة وفتح ليهم الخزاين وفتح ليهم الذهب والفضة اللي عنده وقعد يفرجهم ومن هنا يا أحبائي جه حرص القديسين الشديد على أن هم إيه يخفوا نفسيهم كانوا يتفننوا يتفننوا تقروا بقى في سير القديسين يعني فن الفنون عند القديسين إيه إزاي يداري نفسه لكن حزقية يقول إيه لم يكن شيء لم يرهم إياه حزقية في بيته وفي كل ملكه ما فيش حاجة مفرج لهمش طب كانت النتيجة إيه في العدد ثلاثة يقول فجاء إشعياء النبي إلى الملك حزقية وقال له ماذا قال هؤلاء الرجال ومن أين جاءوا إليك فقال حزقية جاءوا إلي من أرض بعيدة من بابل فقال ماذا رأوا في بيتك فقال حزقية رأوا كل ما في بيتي ليس في خزائني شيء لم أرهم إياه أشعياء سأله ثلاث أسئلة السؤال الأولاني قال له ماذا قالوا حزقية ما ردش على السؤال دوت لو تاخدوا بالكم في الحديث فجاء شياء النبي إلى الملك حزقية وقال له ماذا قال هؤلاء الرجال ما ردش على ماذا قالوا طب السؤال الثاني قال له من أين جاءوا قال له جاءوا منين من أرض بعيدة من بابل طب السؤال الثالث قال له ماذا رأوا رد قال له إيه رأوا كل ما في بيتي ليس في خزائني شيئا لم أرهم إياه طب ليه ما قالش ماذا قالوا على ما يبدو ان هم راحوا يعملوا تحالف مع مين مع حزقية خلاص بقى هو القوة العظمى دلوقتي في الشرق فراحوا بتوع بابل دي كانت لسه بابل دي دولة ضعيفة فيمكن راحوا يتحالفوا مع مين مع حزقية يمكن ما نعرفش لأنه ما قالهوش ماذا قال ما نعرفش قالوا ايه طيب السؤال يا أحبائي ليه حزقية كشف ليهم فقال حزقية رأوا كل ما في بيتي ليس في خزائني شيئا لم أرهم إياه طب ليه حزقية فرجهم قد يكون نوع من الايه التفاخر نوع من الايه بص شوف انا عندي ايه شوف الاسلحه بتاعتي شوف انا بصلي ازاي شوف انا علاقتي بربنا ازاي شوف ده انا في مره وقعت في التجربه الفلانيه وربنا نجاني شوف ده انا رحت خدمت الانسان الفلاني والانسان دوت تاب شوف انا رحت في المشكله الفلانيه وحلتها يا عم بتقول الكلام دوت ليه لم يكن شيء لم يرهم اياه طب ليه يا حزقيه يفتخر بيفتخر قال الكتاب المقدس يا حبايا كل افتخار مثل هذا ايه رديء كل افتخار مثل هذا رديء في يوم من الايام داود حب يفتخر ايه ان انا عندي عدد من الشعب فراح قال له يا قال له يا روح ادل الشعب عشان يفتخر داود يقول ايه ده انا التعداد بتاع الجمهورية بتاعتنا كذا الف وانا الملك على الكذا الف دول ده انا تعداد الجيش بتاعي كذا الف وانا القائد بتوع الكذا الف دول نوع من الافتخار جه ربنا قال له طيب قال لداود ايه انت فرحان بعددهم طب انا ايه هشيلهم لك سبعين ألف واحد ماتوا منهم نفس الموضوع مع حزقية ايه يا حزقية فرحان بالحاجات اللي عندك طب اسمع كلام ربنا في العدد الخامس فقال إشعياء لحزقية اسمع قول رب الجنود هو ذا تأتي أيام يحمل فيها كل ما في بيتك وما خزنه أباءك إلى هذا اليوم إلى بابل لا يترك شيء يقول الرب قال له كل اللي انت فرقته لهم هيتشال على ايه على بابل وفعلا يا احبائي بالحرف دوت هي هيحصل لو انا قريت حته في الانجيل امسك الحته اللي في الانجيل واقولها بس ما فيش داعي اقول ده انا كنت قاعد اقرا في الانجيل وربنا فهمني وربنا قال لي امسك الانجيل واقول اه بصوا الايه الحلوه دي في الانجيل وخلاص لكن مش لازم احط ايه احط نفسي مش لازم اظهر نفسي ما الواحد ما يكلمش عن نفسه عايز اتكلم اتكلم عن الاديسين عايز اتكلم اتكلم كلام الانجيل اه الايه ديت معناها كذا الايه ديت حلوه الايه دي انا سمعت فيها وعظه بتقول كذا وخلاص مش لازم اجيب ايه اجيب اسمي يعني اجيب نفسي لا الكلام نقوله اللي ربنا يفرحك بيه فرحي بيه الناس بس ما ايه ما تظهريش نفسك لا خليها لنفسك لما حد يقع في ضيقة أنا لو أنا دخلت في ضيقة وشفت إيد ربنا لما بروح أكلم الناس بكلمها بثقة وبيقين ليه لأن ده حصل معايا فبيبقى الكلام فيه إيه فيه يقين الإيمان بس ما أجيبش سيرتي ما ما أحكيش عن نفسي واحدة في مشكلة طب أنا دخلت في مشكلة ومسيح نجانا أقول لا مسيح بينجي ما تخافيش دايما من دقات ربنا خلص منها الكلمة دي لما تطلع من قلب مختبر غير لما تطلع من واحد بيقولها إيه مجرد كلام لو أنا فعلا مريت بضيقة والمسيح نجاني هلاقي الكلام اللي أنا بقوله كلام له إيه له قوة لكن ما جابش سيرتي خالص بولس الرسول لما اتكلم عن نفسه تحت الحاح الروح القدس قال ايه قد صرت غبيا وانا افتخر انتم الزمتموني لانه كان يجب ان امدح منكم لاني لم انكر شيئا عن فائق الرسل جابش سيرة نفسي خالص خالص عشان كده مش يعني ما مش صح بصراحة الواحد يقعد يحكي وانا مش عارف العذراء عملت معايا ما الكلام ده بصراحة مش صح مش صح مش فكر الكنيسة مش الفكر الروحي يا ما ناس يجوا ابونا انا عملت معايا معجزه اروح ابعت بقول لهم لا ما تبعتوش لا ما تبعتوش ربنا عامل معجزه علشان انا اتوب عشان انا اتعلق بربنا مش عامل معجزه عشان انا اروح أ... فمش روح الكنيسه ديت مش روح الكنيسه انا شفت عمل ربنا عمل ربنا ده ليا واشكر ربنا عليه لما اتقابل مع الناس اعز الناس وعيون بدون ما اجيب اسمي وبدون ما, ما اذكر ال... ال... ال... الحكايه مش مش منهج الكنيسه طيب اللذيذ بقى في ربنا يا احبائي ايه ان حزقية غلط فرج رسل بابل على ال ال ال ال الاسرار بتاعته فربنا اول ما لقى حزقية غلط راح باعت له مين باعت له اشعياء لذيذ ربنا اول ما لقى الواحد يغلط يروح باعت له ايه باعت له رسول لا مش لازم اشعياء الراجل يعني مش نذير شؤم يعني يعني لما ربنا يلاقي واحد يغلط يبعت واحد ينبهه داود غلط راح بعت لداود مين نسان النبي يونان غلط راح بعت ليونان مين حوت ينبهه بحر ينبهه ريح تنبهه يعني حلو ربنا اول ما بيلاقي الواحد يغلط يروح ايه يروح منبهه عشان كده قال له داود ايه تيهاني رقبت حتى لما تهت عنك رب برضه انت كانت عينك ايه عليا ونبهتني تسمع كلمة خلفك ايه ترشدك هذا هو الطريق لتسلك فيه أول ما توه عن ربنا لا ربنا رفعت لي كلمة إيه ترجعني للسكة وهنا أحبائي درس مهم خالص بابل النهاردة في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها ديت في تحالف مع حدقية ولا لأ تحالف وصحاب وبعدين له هدية لكن بكرة بابل دي هتعمل ايه في حزقية او في مملكة يهوذا عموما هيكون حزقية انتقل هتخربها وبابل اللي النهاردة جابت هدية بكرة هتاخد كل ما في اورشليم ودي يا احبائي يعني درس مهم جدا العالم لا يمكن ينصلح مع الكنيسة مستحيل وإن العالم انصلح مع الكنيسة عرفوا أن ورا الحكاية دي في إيه في فخ عشان كده ربنا قال لأرمية قال له يا أرمية وإن كلموك بالناعمات لا تأتمنهم قال له دول مش بتوع سلام دول مش بتوع خير وممكن الشيطان إيه يجي يتكلم على الإنسان بالنعمات علشان إيه عشان يضحك على الواحد ممكن اللي غير المؤمنين يقدم هدية بس اللي بيقدمه هياخد بداله ايه اضعاف خدود مبدأ احبائي العالم ما يعرفش العطاء العالم ما يعرفش المحبة والعالم لما بيدي حاجة بيديها علشان هياخد اديها 100 مرة بعد كده فعلشان كده ده الدرس اللي ربنا حب يعلمه الايه حب يعلمه الحذقية قال له مش بس هياخده المقتنيات اللي هم شافوها لكن قال له كمان في العدد السابع ومن بنيك الذين يخرجون منك الذي تلدهم يأخذون فيكونون خصيانا في قصر ملك بابل قال له حتى من الولاد بتوع الأسرة الملكة هيتاخدوا يبقوا خدامين فين في القصر بتاع الملك وكأن شهوة الشيطان يا أحبائي مش بس يقتني كل مال الإنسان لكن شهوة الشيطان أنه يستعبد الإنسان نفسه للإيه للخطية يعني الشيطان يسرق مني الطهارة يسرق مني المحبة يسرق مني الذهب والفضة دول ما يكتفيش بكده لكن كمان عايز يستعبد إيه يستعبد الإنسان لأنه من يفعل الخطية هو إيه عبد للخطية طب رد حزقية لما سمع الكلام دوت فقال حزقية لإشعياء جيد هو قول الرب الذي تكلمت به بص يا حبايبي الخضوع بصوا التسليم بصوا يعني الرضا بمشيئة ربنا قال له ربنا هيعمل ويساوي يساوي فيك ما قالش ده ظلم ما قالش طب ده انا عملت كده بجهل طب انا ما كنتش اعرف طب ما كان ربنا يقول لي لا لا لا لا, لا. سمع حكم ربنا قال له مستحق وايه وعادل عادلة هي ايه احكامك حلوة قوي كلمة مستحق وعادل دي بس الواحد يقولها من ايه يقولها من قلبه يبقى الواحد في دي يبقى الواحد في تجربة يبقى الواحد في مشكلة ويصلي في القداس يقول له مستحق وعادل مستحق وعادل ايه حق وعادلة هي احكامك فعلا يا رب احنا نستاهل كده لكن ما ننسبش لربنا ايه ظلم ما ننسبش لربنا إيه عدم حكمة في التصرف كل القديسين يا احبائي كان ليهم هذا الخضوع قدام إرادة ربنا وقدام مشيئته فاكرين عالي الكاهن عالي ولاده لخبطوا وعالي تهاون في توبيخ ولاده فربنا بعت لعالي على لسان صموئيل النبي قال له ان ربنا مش هيقبل تقديم لا عن عالي ولا عن ايه بيت عالي وكل اللي هيتبقى من نسل عالي ربنا رزله ان يكون من الكهنة طب لما سمع عالي الكاهن قال ايه هو الرب ما يحسن في عينيه اياه يصنع احنا نستاهل يا رب التأديب احنا رب غلطنا كل اللي انت تجيبه يا رب ايه كويس حلو احباء روح الايه الخضوع ديت والتسليم لمشيئة ربنا وقال راح مكمل له اشعياء قال له فانه يكون سلام وامان في ايامي طب ليه هيكون سلام وامان في ايام حزقيه ربنا بص لمحبة حزقية وللأعمال الطيبة اللي عملها حزقية فقال له خلاص حزقية أنا مش هخليك تشوف إيه الضيقة ديت مش هخليك تشوف الضيقة ديت فالضيقة دي مش هتحصل في أيامك لأن هتحصل بعد كده في أيام إيه في أيام ولادك ودي أحبائي كشفت الكلمة اللي قالها ربنا إني أكرم الذين إيه يكرمونني حزقية إنسان أرضى ربنا صح هو غلط والغلطة ديت لازم يكون عليها عقاب لكن من أجل محبة حزقية ربنا ربنا قال له طب خلاص حزقية في أيامك هخليها تمر بسلام وهخلي اللي أنا قلته دوت يحصل إيه من بعد انتقالك وحزقية فرح بكده مش فرح بكده روح من الأنانية لكن فرح إن الحكاية لسه فيها تأجيل قال يمكن الشعب بتاعي يتوب ويحنن قلب ربنا وربنا يتراجع عن الايه عن الحكم بتاعه لسه هتبقى فيه ايه هتبقى فيه فرصة فإنه يكون سلام وأمان في أيامي ودي آخر آية أحبائي في القسم الرابع في سفر أشعية ومن بعديها ندخل إلى إيه القسم الخامس فإنه يكون سلام وأمان في القسم الإيه في القسم الخامس ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين